أعلى بابي بيلون على قلبي وعايز يشغلني معاه وهو بعد ما جاب رجلي قال هيسيبني ويجري خد قلبي وهيسيبني من غير قلبي يا ولده أبو أبو خدع النادي بيدق على بابي بيلون على قلبي وعايز يشغلني معاه وهو بعد ما جاب رجلي قال هيسيبني ويجري خد قلبي وهيسيبني من غير قلبي يا ولده وانا كنت بقول ولا عمري هدوب ده انا عمري الهوى ما خطر على بالي يا ناس ده انا كنت بقول عالشوق ده كلامه بيطلع اوهام كلامه بيطلع اوهام ولا حد بجد يا ناس من يومي بجدع وتقلبل وهدومي يجي هو ويقلق نومي ده ليالي ومش عارف انام مش عارف انام وانا كنت بقول ولا عمري هدوب ده انا عمري الهوى ما خطر على بالي يا ناس ده انا كنت بقول عالشوق ده كلامه بيطلع اوهام كلامه بيطلع اوهام ابو خدع النادي بيدق على بابي حبيته حيرني وارتاح وسهرني ايامين يصبرني على لون عينيه الحلوين ميل كده عليا النار قدت فيا ولا كانش في النية إلا بأمل عشقين حبيته حيرني وارتاح وسهرني أيامين يصبرني على لون عيني الحلوين ميل كده عليا النار قدت فيا ولا كانش في النية إلا بأمل عشقين وأنا كنت بقول ولا عمري هدوب ده أنا عمري الهوى ما خطر على بالي يا ناس ده أنا كنت بقول عالشوق ده كلامه بيطلع أوهام كلامه بيطلع أوهام ولا حد بجد يا ناس من يومي بجدع وبقلبل وهدومي يجي هو ويقلق نومي ده ليالي مش عارف أنام مش عارف أنام وأنا كنت بقول ولا عمري هدوب ده أنا عمري الهوى ما خطر على بالي آه يا ناس ده أنا كنت بقول عالشوق ده كلامه بيطلع أوهام كلامه بيطلع أوهام أبو أبو خدع النادي بيدق على بابي بيلون على قلبي وعايز يشغلني معاه وهو بعد ما جاب رجلي قال هيسيبني ويجري خد قلبي وهيسيبني ابو خدع النادي بيدق على بابي
حضنت في قلبي صورتك ولسه مش بنساك بحبك حب أكبر من إني يوم أنساك حضنت في قلبي صورتك ولسه مش بنساك بحبك حب بحبك.
أكبر من إني يوم أنساك معرفش ليه حسيت كأني روحي بتتسرق مني فرحانة فيا مستنيك معرفش ليه حسيت كأني روحي بتتسرق مني رايحالك انت مع انك انت مرتاح بعيد عني ومش سايبني غير دموعك عايشة فيا مستنياك
ياللي انت في دمي لسه حبك ما بيسيبنيش يا ريتنا اتعلم انسى علشان اعرف اعيش اللي انت في دمي لسه حبك ما بيسيبنيش يا ريتنا اتعلم انساك علشان اعرف اعيش ومعرفش ليه حسيت كاني روحي بتتسرق مني رايحة لك انت مع انك انت مرتاح بعيد عني ومش سايبني غير دموعك عايشة فيا مستنياك معرفش ليه حسيت كأن آه، روحي بتتسرق مني رايحة حالك انت مع انك انت مرتاح بعيد عني ومش سايبني غير دموعي عايشة فيا مستنياك
حالك انت مع انك انت مرتاح بعيد عني ومش سايبني غير دموعي عايشة فيا مستنياك
بنت الجيران ما كانتش بنت عادية بنت الجيران ما كانتش بنت عادية كانت أرق من الندى ومخلوقة من الحنية كانت أرق من الندى ومخلوقة من الحنية كانت عينيها دنيتي تضحك لي تضحك سكتي وأنا كنت أداري محبتي آه لبنت الجيران بنت الجيران ما كانتش بنت عادية بنت الجيران ما كانتش بنت عادية كانت أرق من الندى ومخلوقة من الحنية كانت أرق من الندى ومخلوقة من الحنية كانت عينيها دنيتي تضحك لك تضحك سكتي الجيران كانت تعدى عليا وتصبح زهرة بريئة دوب بتتفتح كانت تعدى عليا وتصبح زهرة بريئة دوب بتتفتح نسمة هوا تطير ضفايرها الدنيا تتلونها نوت تفرح كانت عينيها دنيتي تضحك لي تضحك سكتي وانا كنت دار محبتي آه لبنت الجيران دلوقتي لما بتيجي على بالي بحضن صورتها بس في خيالي دلوقتي لما بتيجي على بالي بحضن صورتها بس في خيالي رغم السنين جوايا وفاكرها فرحة زمان وعمرنا الغالي كانت عينيها دنيتي تضحك لي تضحك سكتي وانا كنت داري محبتي آه لبنت الجيران بنت الجيران ما كانتش بنت عادية بنت الجيران ما كانتش بنت عادية كانت أرق من الندى ومخلوقة من الحنية كانت أرق من الندى ومخلوقة من الحنية
راح أعيش مع واحد عاش قبلي حواديت وحكاوي وانا لو مشغول بيك كنت هقولك بس انا مش ناوي مش راح أعيش مع واحد عاش قبلي حواديت وحكاوي
قلبي انا ملك حبيب أكون أول حبيب عنده هو انا مني قريب ملوش بعدي ماليش بعده قلبي انا ملك حبيب اكون اول حبيب عنده هو انا مني قريب ملوش بعدي ماليش بعده
انا لو مشغول بيك كنت هقولي بس انا مش ناوي مش راح اعيش مع واحد عاش قبلي حواديت وحكاوي
ياللي اخترت ودبت عشقت وسبت كتير بمزاجك
جه دورك علشان تتساب يعني انا مش محتاجك يا اللي اخترت ودبت عشقت وسبت كتير بمزاجك جه دورك علشان تتساب يعني انا مش محتاجك
قلبي انا ملك حبيب أكون أول حبيب عنده هو أنا مني قريب ملوش بعدي ماليش بعده قلبي أنا ملك حبيب اكون اول حبيب عنده هو أنا مني قريب ملوش بعدي ماليش بعده
وانا لو مشغول بيك كنت هقولك بس انا مش ناوي مش راح أعيش مع واحد عاش قبلي حواديت وحكاوي أنا لو مشغول بيك كنت هقولك بس أنا مش ناوي مش راح أعيش مع واحد عاش قبلي حواديت وحكاوي
صاحية الصبح في نفس ميعادي بس غريبة ومش مبسوطة يوه بقى نفس اليوم العادي وهكرر نفس الحدوتة عايشة حياة مليانة روتين عارفة الحاجة اللي أنا هعملها هنزل فين وهقابل مين حاجة محدش يستحملها ايوه عرفت ناقصني ايه ايوه عرفت انا نفسي في أي مراية بلقى الصورة بقت مهزوزة امتى الفرحة هتجري ورايا امتى الناس هتقول محظوظة عايشة حياة من غير إحساس وردة بتتبل عايزة المية حاسة بوحدة في وسط الناس كده هتجنن بعد شوية أيوة عرفت ناقصني إيه أيوة عرفت أنا عايزة إيه عايزة هدية ورد يكون من حد بحبه وغالي عليا عايزة رسالة حب باسمه تكون ممضية عايزة اللي يوديني بعيد عايزة اتجرأ واتنفس طعم الحرية عايزة أطير وألف في بلاد الدنيا بحالها ولما أحس بحاجة غريبة مخافش أعملها عايزة أطير وألف في بلاد الدنيا بحالها ولما أحس بحاجة غريبة مخافش أعملها عايزة اللي يقويني أعيش والأحلام اللي جوايا أنا مش هقتلها
على كل انا عاشق مين سمعك أنا عشاق كان قلبي انا البادئ مادام بنحب مش فارق وايه يعني لو العشاق بدون يتميز يدوبني وايه يعني لو الدنيا دي تسعدنا ولو ساعدت ناخدهم من الحياة سرا
عشقي وكل عمري ليه واخدني ليه مش عارف ايه جوايا بيعلقني بيك انا عشقي وكل عمري ليه واخدني ليك مش عارف ايه جوايا بيعلقني بيك يمكن جوايا حاجات قلبي مغنيها انا عشقي وكل عمري ليه واخدني ليك مش عارف ايه جوايا بيعلقني بيك يمكن جوايا حاجة قلبي مغنيها آه انا ما هنا غنيت وعرفت ان انا حبيت وكل دقة جوا في قلبي بتقول يا ليل يا ليل وديني معاك لمكان بهوى وبهواك اصله مكاني واخد عقلي واخدني معاه علشان جوايا حاجات قلبي مغنيها علشان جوايا حاجات قلبي مغنيها انا عشقي وكل عمري ليه واخدني ليك مش عارف ايه جوايا بيعلقني بيك انا عشقي وكل عمري ليه واخدني ليك مش عارف ايه جوايا بيعلقني بيك يمكن جوايا حاجة قلبي مغنيها
الوقت عدى ما حسناش هي الساعات فاتت دقايق ولا ايه دلوقتي بس عرفت انا بجرالي ايه صدقني اكتر من اللي انا كان نفسي فيه الوقت عدى ما حسناش هي الساعات فاتت دقايق ولا ايه دلوقتي بس عرفت انا بيجرالي ايه صدقني اكتر من اللي انا كان نفسي فيه وهي دي الايام وما برا حضنك يا حبيبي ماليش مكان وانا مهما اقول لك من عيوني هوايا بان ومعك بقول الحب ده كان فين زمان تعرف بحبك قد ايه انا برا حضنك يا حبيبي ماليش مكان وانا مهما اقول لك من عيوني هوايا مان ومعاك بقول الحب ده كان فين زمان وهدي الايام
خليك شاهد يا فريد الشمسية خليك شاهد العب ماهوش عليا خليك شاهد من الفجر قمت على اللبن خضيته وجرت لابوه لاجل الصلاة صحيته من الفجر قمت على اللبن خضيته وجرت لابوه لاجل الصلاة صحيته ورحت اصلح شعري واغسل وشي ما عجبش امي وقامت مزعجه فيي عبتش اني امرك يا خاله بهيه خليك شاهد الوضع ليه وشفنا اني زعلانه قام راح لابوه قال له انني عيانه الوضع ليه وشفنا اني زعلانه قام راح لابوه قال له انني عيانه وجاني يجري في ايده دلو حمامه وقال له امه تذبح العتبيه ارتحت اني ما خلص سمي عمايه خليك شاهد خليك شاهد العب ماهوش عليا خليك شاهد زادت غلاوته لما اني لقيته جابر بخاطري الهي عمر بيته زادت غلاوته لما اني لقيته جابر بخاطري إلهي عمر بيته إن كان يزعق قلبه جمر أبيض عمر الزعل ما يعكر الماي أصل العمل لازم يكون بالنية خليك شاهد خليك شاهد العب ماهوش عليا خليك شاهد خليك شاهد خليك شاهد
يا زينة طالب يدك نبغيك تكون حبيبة قلبي وقلبي يبقى بر عليها ترسي يا زينة طالب يدك نبغيك تكون حبيبة قلبي وقلبي يبقى بر عليها ترسي وعدى على قلبي وسلم يابا مال قلبي الهوى وانا كده والله اعلم على كده من يوم لقاه حبيبي ياللي غايب تعالى ليالي بعد بعدك قاسيت حبيبي قولي لو كان في حاجة خليني بس اشوفك يا ريت يا سينا طالب يدك نبغيك تكون حبيبة قلبي وقلبي يبقى بر عليها ترسي يا زينة طالب يدك نبغيك تكون حبيبة قلبي وقلبي يبقى بر عليها ترسي خلاص حياتي ما فيهاش جديد اصل انت غاوي تفضل بعيد لو كان ده عادي بالنسبة ليك بالنسبة ليا مشتاق اكيد خلاص حياتي ما فيهاش جديد اصل انت غاوي تفضل بعيد لو كان ده عادي بالنسبة ليك بالنسبة ليا مشتاق اكيد حبيبي ياللي غايب تعالى ليالي بعد بعدك قاسيت حبيبي قولي لو كان في حاجة خليني بس أشوفك يا ريت يا زينة طالب يدك نبغيك تكون حبيبة قلبي وقلبي يبقى بر عليها درسي يا زينة طالب يدك نبغيك تكون حبيبة قلبي وقلبي يبقى بر عليها درسي انت لو مصمم تغيب هعيش بجرح ملهوش طبيب الحب اصله اسمه ونصيب نصيبي تبقى انت الحبيب يعني انت لو مصمم تغيب هعيش بجرح ملهوش طبيب حبيبي ياللي غايب تعالى ليالي بعد بعدك اسير حبيبي قولي لو كان في حاجة خليني بس اشوفك يا ريت يا زينة طالب يدك نبغيك تكون حبيبة قلبي وقلبي بجبر عليها ترسي يا زينة طالب يدك نبغيك تكون حبيبة قلبي وقلبي بجبر عليها ترسي يا زينة طالب يدك نبغيك تكون حبيبة قلبي وقلبي بجبر عليها ترسي يا زينة طالب يدك نبغيك تكون حبيبة قلبي وقلبي بجبر عليها ترسي
بحبك انا عايش ميت سنة وانا مستحملة اتعب لك واعيش لك عمري على عمري ده ما يكفيش اوصف لك وهقول لك أجمل أيام اللي أنا عايشاها في حبك اللي أنا عايشاها في حضنك بحبك أنا عايش ميت سنة وأنا مستحملة أتعب لك وأعيش لك عمري على عمري ده ما يكفيش اوصف لك وهقول لك اجمل ايام اللي انا عايشاها في حبك اللي انا عايشاها في حضنك حبي ليك دي حالة خاصة مش هتتكرر بجد حب عدى كل حاجة عدى حتى أقصى حد في الحياة زيك ما شفتش أصلا أنا قبلك ما عشتش والسنين هتفوت وتجري ويبقى فعلا أحلى وقت وبحبك في حضنك أطمن أنا لو فات كام سنة وأنا جنبك ده أنا سندك والآخر يوم في حياتي أنا عايشة لقلبك ده أنا ملكك وبحبك جدا لسه هفضل احبك علشان انا عايشة بحسك حبي ليك دي حالة خاصة مش هتتكرر بجد حب عدى كل حاجة عدى حتى أقصى حد في الحياة زيك ما شفتش أصلا أنا قبلك ما عشتش والسنين هتفوت وتجري ويبقى فعلا أحلى